طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، بإذن الله عز وجل لقاء اليوم آه، هو غالبا يعني اللقاء الأخير قبل رمضان أسأل الله جل أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا في رمضان على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يعيننا في رمضان على قراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن وأن يعيننا على الصيام والقيام والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى آه، حقيقة يعني ال- الواحد لما بيرجع من العمرة آه، بيفكر دايما في في هذه الفترات بيعمل إعادة محاسبة يعني دي بتكون الفترات المثلى اللي الإنسان يعيد فيها حساب آه، يعني محاسبة نفسه لذلك أثرت أن يكون درس اليوم بعنوان الاستعداد الأمثل لمواسم الطاعات وخاصة احنا مقبلين على هذا الشهر العظيم المبارك أسأل الله جل أن يبلغنا رمضان وأن يبلغنا ليلة القدر وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى كيف نستغل مواسم الطاعات الاستغلال الأمثل يعني أكيد كثير من الدعاة آه، وأهل العلم سبق في توضيح كيف نستعد وكيف نستغل آه، مواسم الطاعات ولا سيما آه، يعني يعتبر من أكبر المواسم وأفضل المواسم موسم رمضان هذا الشهر العظيم الذي ميزه الله عز وجل بإنزال القرآن فيه لما أراد الله عز وجل أن يعرفنا القرآن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اسم الموصول الذي جاء للتعريف الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا الحدث العظيم الذي حدث في رمضان وأدى إلى تغيير شامل على في الحياة في كل نواحي الحياة نحن الآن مقبلين على هذا الشهر كيف نستغل مواسم الطاعات ولا سيما رمضان وأنا أصرت أن هي تكون مواسم الطاعات لأجل آه، نصلح لرمضان العشر ذي الحجة العمرة أي موسم الإنسان يوفق أنه يلحق بموسم طاعة سواء زي ما قلنا العمرة أو الحج مثلا أسأل الله جل أن يتابع لنا بين الحج والعمرة أو المواسم ال- الزمنية زي العشر الأوائل من ذي الحجة أو رمضان طيب في إشكالية هي اللي يعني جعلتني أبدأ أفكر في فكرة هذا الدرس إن الواحد بيلاحظ في نفسه وفي بعض آه، إخوانه إن هو حريص إن موسم الطاعة يتأثر فيه يعني هو مشغول إزاي يكون متأثر مثلا في التراويح بتاعة رمضان كيف يبكي في تراويح رمضان أو كيف يبكي وهو يطوف أو كيف يبكي وهو يقول الأذكار في العشر الأوائل من ذي الحجة ويكون مشغول ويتمنى آه، هذه اللحظات أو هذا هو الحلم هذه هي الأمنية يعني سألته ماذا تشتهي يعني كما قيل لبعض السلف ما تشتهي هنذكر آه، هذه الأمنية في سياق حديثنا إن شاء الله اليوم فلو سألته هذا الش- لو سألت هذا الشخص ماذا تشتهي نفسك تكون ايه في رمضان اللي جاي طموحك ايه عن نفسك في رمضان او طموحك ايه عن نفسك في العشر الاوائل من ذي الحجه انت متوقع او يعني غالبا بيكون الاجابه انه عايز يعيش مع القران عايز يتاثر عايز يكون آه، علاقته بالقرآن خاصة في رمضان مختلف علاقته بالأذكار مختلف وده شيء رائع وهدف وطموح مهم جدا جدا الإنسان يسعى إليه لكن الإشكالية إن من المقاصد الأساسية للعبادات إن الإنسان يتغير يعني من مقاصد الشريعة أن تصرف الإنسان عن داعية هواه أن الإنسان يقاوم هذا آه، الهوى الذي بداخله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى استطاع أن يقول لنفسه لا لا لن أعطيك ما تريدينه من الهوى لن أعطيك ذلك خلاص هو بيوصل ان هو م- مكن الله عز وجل له في نفسه فأصبحت هذه النفس تنشط في الطاعة فتنشط حين الخروج في لحظات الموت والناشطات نشطا أما النفس التي لا تنشط لا في الطاعة ولا في رضا ربنا سبحانه وتعالى فعند الموت لا تنشط للخروج فتنزع نزعا والنازعات غرق ذلك جاء في نفس السورة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى الإشكالية اللي عايز يكون محور الدرس حواليها النهاردة كيف نحول مواسم الطاعات إلى مواسم تغيير وليست مواسم تأثير كيف نحول مواسم الطاعات إلى مواسم تغيير وليست فقط الت- التأثر مهم بل هو الزاد للتغيير وليست فقط مواسم للتأثر يعني مش الغرض انك تعيط في رمضان وبس في بعض الناس بمجرد ما بيبكي بيستريح يعني هو عيط في التراويح فبيحس براحة نفسية وبيروح يمارس حياته كما هي تماما مفيش اي تغيير واليوم اللي بعده يجاهد نفسه يومين ثلاثة أربعة فيبكي وبعدين بيخرج من رمضان بكى عدد من المرات لكن الوضع كما هو حياته مفيش فيها أي تغير مفيش فيها أي تغيير ليس هذا من المقاصد المثلى للعبادات جاءت العبادات لتروض النفس احنا قلنا قبل كده ان كل عبادة بتصلح وتحسن جزء في نفس الإنسان واللي بيترك عبادة من العبادات أو حتى أن يحدث نفسه بهذه العبادة بيظل في شعبة من شعاب القلب لا تتغير أو تحتاج إلى أن أن يعني تحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبات من شعب النفاق فتارك الغزو أو الذي الذي لا يحدث نفسه بالغزو في إشكالية في قلب تارك الحج والعمرة أو الذي لا يحدث نفسه بالحج والعمرة في إشكالية تارك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إن عبدا أعطاه الله عز وجل المال والقدرة والصحة ويستطيع أن يفد إلى الله عز وجل أي في الحج والعمرة ولا يفد إلي فهو محروم يعني في إنه عد عليه خمس سنوات وهو عنده القدرة يمر عليه خمس سنوات وعنده القدرة المادية والبدنية أنه يسافر الحج والعمرة ولا يسافر فقال الله عز وجل فهو محروم يبقى في إشكالية ان هو يمر عليه فترة من الفترات لا يحسن الصلاة لا يتقن الصلاة لا يتقن الصيام بيظل في إشكالية في داخل النفس البشرية فكل عبادة من العبادات بتحسن وبتصلح جزء من النفس لذلك وضعت العبادات مع المعاملات في سورة البقرة في غيرها من السور هذا التشابك ان آيات الصلاة مع آيات الطلاق آيات الأموال مع آيات الصيام آيات الحج مع آيات القتال هذه العبادات زاد حتى يستطيع الإنسان أن يقوم بهذه المعاملات على الوجه الذي يرضى به ربنا سبحانه وتعالى لن يستطيع إلا بالعبادات طيب الإشكالية أن بيجي الموسم موسم رمضان وبنطلع من رمضان متأثرين مش متغيرين لا احنا مش عايزين كده المرة دي أو يجي موسم العمرة أو العشر الأوائل من الحجة ويخرج بكى وتأثر لكن لم يتغير المفروض تكون المواسم دي ودي أهم نقطة نحطها في ذهننا في التعامل مع مواسم الطاعات أنها تكون مواسم للمحاسبة الفترة دي فترة خلوة فترة العبادات ولا سيما رمضان فترة خلوة مع النفس فترة البعد عن معايير الواقع ومقاييس الواقع فترة علو في الإيمان الإنسان لما الإيمان بيعلى عنده كلما على إيمانه استطاع أن يرى إشكاليات لم يكن يراها في حياته يفاجأ انه مقصر ايه ده انا ازاي كنت بعمل كده لان هو ما كانش شاغل باله يعني في واحد حياته ماشيه عادي تقول له اخبار دينك ايه لا كويس جدا تقول له بتعمل كذا في الدين لا والله بتعمل كذا لا والله بتعمل كذا لا والله امال هو ايه اللي كويس جدا هو شايف انه مش محتاج العبادات دي هو كده كويس على قد يا دوبك لو عرف يجيب الخمس فروض في البيت لو عرف يجيب فهو حاسس ان هو كده ايه ومش بيزني ومش بيعمل هو شايف كده ان هو كده كويس لكن كل ما بيسمع عن معاني الدين وبيقرأ القرآن وبيقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفاجأ ان في نقص حاد في الدين عنده فمواسم الطاعات فرصة للابتعاد عن الشواغل فرصة للخلوة بالنفس فرصة للبعد عن معايير الواقع فرصة لعلو الإيمان فبيبتدئ الإنسان يكتشف إشكاليات في حياته كل هذه الفرص تجتمع أن الإنسان يجلس مع نفسه جلسة صدق دي أهم حاجة عايزين نطلع بيها من رمضان جلسة صدق مع نفسك أين أنا من رضا الله لماذا لا أنطلق لماذا أنا مقصر سؤال محوري ما هي الكدية المانعة لي من الانطلاق قال ربنا سبحانه وتعالى أفرأيت الذي تولى كان واحد ماشي في الطريق ثم رجع تولى أعرض أفرأيت الذي تولى لماذا تولى أعطى قليلا وأكدى أعطى قليلا حينما أراد أن يبذل للدين كان يعطي بالقليل كان بيحسبها مع ربنا عكس ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأما من أعطى واتقى مفعول أعطى هنا محذوف يفيد العموم, العموم كلما استطاع أن يقدم شيئا قدمه أعطى قليلا هو داخل من الأول داخل متردد متذبذب وأكدى أكدى الألف دي بلغ الكدية زي أظهر أصبح بلغ الصباح أظهر دخل في الظهر أمسى دخل في المساء أكد أي بلغ موطن الكدية الكدية الحجر الصلب يصعب ان هو يكسره قالوا ده مثل مجموعة من الناس عايزين يحفروا بير عايزين يطلعوا مية محتاجين لمية فجم يحفروا قابلتهم صخرة كبيرة فأعرضوا عن الحفر هو قلب يحتاج إلى أن يرتوي بماء الوحي بماء الإيمان فحاول يحفر فوجد صعوبات فتوقف عن الحفر هو ممكن يكون لسه لم يتولى لكن الإشكالية أنه بقاله سنة نفس مستوى الإيمان نفس مستوى العبادات نفس مستوى المشاعر نفس مستوى التضحية والتفكير طب ليه ما المانع من التقدم في إشكالية أحيانا هو خايف يكتشف الإشكالية خايف يكتشف ان المشكلة في كذا لأن لو اكتشف ان المشكلة في كذا يبقى لازم يسيبه هو مش قادر أحيانا يبقى خايف يفكر عارف المريض اللي خايف يروح يكشف من تبعات العلاج يقول لك لا انا افرض رحت كشفت طلع قال لي عندك كذا وهتحتاج عمليه وكذا وحقن ولا لا انا كده انا كده كويس ايوه بس انت كده ممكن تموت ايوه انا مستريح كده اموت وانا مش عارف المرض انا كده احسن لي ده ممكن يتجاوز عنه في البدن اما في الروح ان يكون الانسان عنده اشكاليه امر من امور الدنيا معطله عن الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى وهو مش قادر يتخطاه احيانا انت مش مطالب انك تكسر الكودية ممكن احنا عندنا ضعف يعني سيدنا سليمان من قوة ايمانه عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم لما اتعطل للحظات بسبب الخيل عن الذكر قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق على القول وانا اميل ايه ان ما يعني قطع ايدي الخيل فطفق مسحا بالسوق والاعناق ليه هذه كودية كانت بتعطله قال لك خلاص نشيلها احيانا في كودة في حياتنا لا نستطيع ان نفعل فيها كده طيب الحل ايه طب انا ممكن الف ممكن اشوف طريق تاني ممكن اشوف طريق موازي ممكن احاول ادور على بدائل عارفين في في الطب احيانا لما شريان يتسد في حاجه اسمها الايه الشرايين الجانبيه ال collaterals من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان في ال collaterals ديت والا كانت اي جلطه او اي انسداد او اي حاجه تؤدي الى ايه, إيه يعني موت هذا العضو كان من رحمه الله سبحانه وتعالى ان في شرايين جانبيه بتساعد على وصول الغذاء احيانا الانسان محتاج يبحث طب انا مش قادر انا مبتلى بقضيه معينه في الدنيا مش قادر وهي فعلا بتعطلني طب زود الاعمال الصالحه في مكان تاني عشان الإيمان يزداد وانت كل ما بتزود العمل الصالح والإيمان الع... بعد كده العمل بييسر من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا فهو عمل مجهود شبر يفاجأ بتيسير السير لمدة الذراع لأن يعني هو بيسير الآن في المعية تقربت إليه ذراعا فيسير في المعية وان تقرب إلي ذراعا هذا الذراع الذي تقربه كان سهلا ليه؟ لأنه ماشي في المعية هو قدم الشبر تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة هذه لا تسأل عن معناها أتيته هرولة هذه المعاملة معاملة مختلفة تماما الإشكالية نريد أن يعاملنا الله عز وجل بمعاملة الهرولة ونحن من أهل الأشبار احنا عمالين يا دوبك تؤدب شبر بالعافية وانت عايز معاملة الهرولة طب استمر في الطريق لا تجعل هذه الكدى التي في الطريق تمنعك من السيء فاستغلال مواسم الطاعات للحظات الصدق يقف مع نفسه انا ايه اللي معطلني انا ليه عندي اشكاليه في القيام ليه عندي اشكاليه في العلم هو انا ايه المطلوب مني انا محتاج اشخص نفسي هو انا ايه المطلوب مني هو انا بعمل ايه في حياتي هو انا وقتي بيروح فين هو انا فين ديني انا ليه ماذا لا اتقرب من رضا الله سبحانه وتعالى محتاج اقعد مع نفسي كده احسب ما اسيبش الحياه تمشي بيا الايام وسنين بتعدي وافاجئ ان انا بقيت شخص زي ما الناس ماشيه وخلاص قالوا لي لازم تروح KG 1 رحت كي جي 1 قالوا له بعد كده لازم تروح ابتدائي رحت ابتدائي قالوا لي بعد كده لازم تخش ثانوي دخلت لازم تخش جامعه لازم تشتغل لازم تتجوز لازم تخلف لازم تربي عيالك لازم تصرف لازم تامن مستقبلهم لازم تموت لازم تدفن طب وبعدين طب ما يعني الح... خط الحياه بيدفعني دفعا للسير في طريق معين طب ليه انا ما املكش انا الزمام ليه انا اللي ما اختارش انك انت تختار صعب عايز قوة لان انت ماشي عكس التيار وبتوصل لمرحلة بفضل الله من قوة الإيمان إنك أنت بتقنع الطيار كله إن هو ماشي غلط ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ده بيحتاج إلى قوة صدق وقوة إيمان يعني مؤمن آل فرعون هو واقف يقف بمفرده لكن هو عنده يقين قومي هذه الحياة الدنيا متاع ويراها متاع تكلم عن ملك فرعون وعن قصر فرعون إنه مجرد متاع يذهب المتاع اللي بيتمتع به لفترة زمنية قصيرة ثم ينتهي استغلال مواسم الطاعات لهذه الجلسات جلسات الصدق وكان هذا من أهم ما يميز الصحابة أنه كان عنده صدق مع نفسه كانش بيعيش أوضاع يعني مصطنعة متكلفة لا هو صادق مع نفسه أنا عندي إشكالية في كذا كان يجي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الزنا واجه مشكلته حس ان عنده مشكلة قال لا خلاص انا اروح اواجه مشكلتي هتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا له فأذهب الله عز وجل ما كان يجد في صدره تخيل لو كان ما واجهش المشكلة وطنش ما وقفش مع نفسه وقف كان ممكن وقع في الزنا ان الانسان يتغافل عن الاشكاليات اللي بيجدها في قلبه او في نفسي او في حياتي يتغافل مش مشكلة المهم ان حياتي ماشيه الغريب ان المفروض مواسم الطاعات من اهم مقاصدها التغيير اشكالية ان ممكن انسان حياته فيها تقصير معين في الدين فيها توقف بلاش تقصير فيها توقف عن النمو الديني وبعدين يدخل موسم الطاعات ويبكي وبعدين يخرج والحياة تستمر كما هي مفيش اي تغيير ولا اي مثلا مواعيد جديدة ولا اي برنامج جديد ولا اي خطة جديدة ولا اي حاجة حياته مستمرة كما هي طب انت استفدت بايه يعني انت خرجت من رمضان كما دخلت خرجت من العمرة كما دخلت خرجت من الحج خرجت من مواسم العشر ذي الحجة خرجت من هذه المواسم كما دخلت فقط يعني قضية الحسنات أمر هام جدا وهو أصلا اللي بيعطينا الزاد وهو اللي بينجينا من عذاب الله عز وجل يوم القيامة أسر جل أن يدخلنا الجنة جميعا بغير سابقة عذاب ولا حساب لكن الإشكالية أن يكون تفكيرك أن أنا هتعامل مع القرآن أن هو المصحف الكلمة بحسنات والحرف بعشر حسنات وخلاص آه ختمت آه ختمت طب ماذا فعل القرآن فيك حاسس ان انت متضايق من نفسك بعد سورة كذا حاسس ان في مشكلة بعد سورة كذا الصحابة لما نزلت عليهم السورة دي ايكم زادته هذه ايمانا مين اللي اتغير بعد السورة دي مين اللي اتغير بعد الموسم ده مين اللي حس بنقلة في حياته حس بنقلة كده نوعية في حياتي حس ان تفكيره بقى انضج حس انه بيحمل هموم مختلفة حس ان هو بيرتقي فوجئ ان هو بيسعى في هموم لم يكن يفكر فيها من قبل يفاجأ ان بدأ يجري على لسانه أدعية لم يكن يدعو بها من قبل في نصرة الدين او الفردوس الاعلى او رؤية وجه الله بيفاجأ ان همومه اختلفت ظهر هذا في اهتماماته في ترتيبه لوقته في دعائه في اصدقائه اتغير ده أهم مقصد من مقاصد مواسم الطاعات إنك تتوقف شوية ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن مواسم الطاعات فيها الكل بيسيرك فأنت التيار المواجه قليل يعني في رمضان أبواب النار تغلق أبواب الجنة تفتح تصفد الشياطين غالب الناس بيتجه للطاعات يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر غالب الناس بيتجه ل... كل الناس تقريبا غالب الناس للصيام قرآن عمل الخير عايزين يفطروا تجد الخير منتشر والخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة تجد الخير بيعم فإنك أنت في هذه اللحظات تقنعهم أن هذه هي الحياة أن هذه الطاعة هي ما أتمناه ما سمعته الآن في القرآن هذا هو طموحي خلاص هو بدأ يتغير الناس ترجع بعد رمضان وهو ثابت لأن كان غرس مش فسحة هو ما كانش بيتفرج على الإيمان من بعيد ويرجع لا هو خطى خطوات ثم وضع الغرس ما عادش بيرجع تاني كل ما ياخد خطوة بيغرس خلاص ويقف في المكان ده ثم يرتقي ده أهم استفادة التعامل مع مواسم الطعام ذلك سئل أحد السلف ما تشتهي قال أشتهي أن يفتح لي صدري ثم أنظر ماذا فعل القرآن في قلبي وما نكأ القرآن عمل ايه في صدري وكيف نكأ نكأ ده الطعن تروح تزور واحد مريض اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة ينكأ لك عدوا انت من مقاصد انك تدعي واحد انه يخف يخف ليه انت عايزه يخف ليه وعشان عباداته وعشان نصرة الدين ويطعن في أعداء الله وأن نكون غصة في حلوق أعداء الله انت ده طموحك انت عايز صح عليه عايز صح عشان كده فبتقوم تدعي له زي ما بتفكر نفسك بتفكر لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اللهم اشفي عبدك فلان ينكأ لك عدوا شوف النكأ ده ال ال ال ال الغرسة دي اللي بتغير في العدو القرآن ماذا نكأ في قلبك القرآن له ثقل عرفت المفروض تحس تنهيدة كده يعني أنا مطلوب مني أعمل ده ما ينفعش نتعامل مع القرآن وخاصة في رمضان بنظرية الزحلقة أنا مالي يعني في ناس بتزحلق الآيات الكلام ده مش لينا أيوة ما الكلام ده لمين الكلام ده مش مطلوب يعني ان احنا ايوه ما هو ده ممكن يكون مش مط... يعني انت مش قادر تنفذه بكرة لكن ده هدف يعني ده, ده طموح ده امنية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله لو أدركك الموت وأنت في الطريق لتحقيق هذا الطموح بإذن الله عز وجل فقد وقع أجرك على الله عز وجل لكن الإشكالية أنك أنت ما يكونش عندك هذا الطموح إن بيتوقف الطموح الإيماني مع أزمات اقتصادية وضغط المجتمع المجتمع بأغلبه بيتجه للطموح الاقتصادي طب أين الطموح الإيماني فرصة مواسم الطاعات الإنسان يتوقف مع نفسه ويجلس هذه الجلسة ما هي الكدية أنا ليه عندي إشكالية في جلسة ضحى أنا ليه عندي إشكالية في طلب العلم إيه اللي موقفني كان أحد الكتاب كنت بقرأ كتاب اسمه المرقاة كتاب جميل الشيخ سليمان العبودي فبيقول بعض الناس أحيانا بتتفاوت في طلب العلم والذكاء فبيقول يعني ان ايه بعض الناس بتحلل دايما الظاهره دي ان دي اختلافات فرديه ان فلان ذكي وعنده امكانيه الحفظ وفلان ما عندوش الامكانيه دي فيقول بس بتفاجئ ان فلان اللي ما بيطلبش علم ده وبتساله انت ما بتطلبش علم ليه ان هو ما عندوش موهبه هو بيدعي انه ما عندوش موهبه تفاجئ ان عارف كل انواع العربيات وعارف انواع المحركات وعارف كل انواع الفرق وعارف كل انواع اسماء الفرق وعارف معلومات ممكن تكون كم هذه المعلومات وتنوعاتها وافرادها اكتر من كم المعلومات وافرادها اللي حافظه طالب العلم يعني ممكن يكون علم الرجال اللي درسه اللي بيتفرج على كوره اكتر من علم الرجال اللي درسه بتاع طالب علم الحديث المبتدئ على الاقل ده لسه في الاول بياخد بدايه المصطلح وبياخد الثقات وبعض رجال البخاري ده عارف رجال اسبانيا وايطاليا وبريطانيا و... لا وانواع والدوري وطبعا المحلي والخارجي والغر مش ع... يعني وعارف فعلم الرجال ده متميز فيه جدا يقول لك فلان ده ثقه فلان ده في الكو... مدلس يعني تسأله عن فلان مباشرة فلان لا لابس فانيلا رقم كذا وحياته كذا خلاص عشان يعرف يحكم هو لازم يبقى عارف حياة الشخص عشان يحكم عليه ياخد ثقة سبت ولا س... يعني لازم ي... ف يعني المعلومات عندك ما انت عندك القدرة لكن هي الفكرة انت كيف وجهت هذه القدرة انت ازاي سخرت ده ال... ال... الطموح والحب بيولد أفكار لا تخطر ببال الإنسان يعني الإنسان لما يكون بيحب حاجة وهيموت عشان يعملها ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه أفكار أفكار من فتوحات من عند ربنا سبحانه وتعالى ينصر بها هذا الدين في مرة كان أحد الإخوة توفاه الله جل أسأل الله جل أن يرحمه فقبل أن يتوفى كان ابتلي بسرطان في المخ هذا الورم قعد يكبر وضغط على مراكز السمع ومراكز البصر أصبح في آخر حياتي لا يستطيع أن يسمع ولا يستطيع أن يبصر فرحت مع أحد مشايخنا الكرام رحنا نزور الايه الأخ ده كان سبحان الله قبيل وفاته فوجدنا أمه كانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله تلهج بالحمد فتخيل ابنها ما بيسمعش وما بيشوفش فاحنا سألناها الشيخ سألها بتتواصلي معاه ازاي يعني انت ما بتحبي تقولي له حاجة او هو يقول لك حاجة بتتواصلي معاه ازاي يعني هو مش سامعك وهو مش شايف انت عايزة تقولي له حاجة بتوصلها له ازاي فقالت حتى قالت هعمل لكم تجربة عملية تحبوا تقولوا له ايه فاحنا الشيخ قال لها ان ربنا بيحبك ان ربنا ابتلاك عشان بيحبك وان احنا كمان بنحبك عشان ربنا بيحبك فلا وصيله ده فقعدت خدت ايده وقعدت تكتب على ايده تكتب باء فهو يقول باء حاء حاء تكتب باء لو قراها غلط وقال نون تم تمسح كده على ايده كانها مسحت الحرف وتكتب وبعدين تخلص نقطة خلصت الكلمة يقول لها بحبك وقعدت فالشيخ سأل مين اللي علمك الطريقة دي محدش علمها هي من حبها لابنها وحرصها أنها تتواصل ربنا سبحانه وتعالى فتح عليها بهذه الطريقة اللي بيحب الدين وعايز يوصل ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه هي صدق قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصدق الله يصدق من المواقف المؤثرة جدا اللي دايما بتتكرر في الحج والعمرة انك تلاقي طفل تايه شوف الطفل التايه يعني في قمة البكاء بيبكي يعني لا يتوقف عن البكاء إلا لشهقات تكاد أن تخرج روحه وبعدين يعود للبكاء الغريب الطفل بيبكي وحواليه الشرطة كلهم وحواليه الناس والناس جايبه له عصير وجايبه له حاجة حلوة وبتراضي فيه وبرضه بيعيط ولا يهدأ إلا في حضن أمه في واحد هو حاسس كده بعلاقته من ربنا ان هو تايه ما بيبطلش عياط لغاية لما يحس انه بدأ يمشي على الطريق مهما كان معاه اسباب دنيوية مهما كان معاه معارف هو في حاجة ناقصاه يعني زرع هذا الشعور ده اهم شيء في مواسم الطاعات انك تزرع شعور لاحتياج انك تزرع شعور انك نفسك تعمل حاجة ان يبقى عندك صدق احد الاخوة قابلته كان من اللي اشتغلوا فترة للدين وبعدين مر مرحلة يعني توقف كده ربنا يستعملنا جميعا ويثبتنا فانا لمست في كلامه حالة من البرود وهو قال لي كده قال لي انا بعاني فعلا يعني قلت له انا حاسس مش ده كلام زمان مش ده طموحات وكلام زمان في حاجة اتغيرت قال لي فعلا هو تأثر بأوضاع معينة وبيئات معينة بدأ حماس الدين يخفت فبيقول لي خلاص تعالى نشوف حل قلت له تعالى نشوف حل قال لي خلاص نعمل جدول واحد اتنين تلاتة انا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وخلاص والموضوع هي فانا حاسس انه هيعمل الحاجات دي بنفس البرود ومش هيحصل حاجة في اشكالية في شعور ناقص القضية مش بس مجرد اوراد تفعل بقلب ميت في اشكالية اعمق من كده هو صحيح العمل الصالح هيزود الايمان لكن هو محتاج يمشي في الاثنين مع بعض إشكالية إن إحنا ندخل مواسم الطاعات ببعض الأوراد مع قلب بارد هي دي الإشكالية إن هو خلاص أنا بصلي التراويح أنا عادي النهاردة كنت معزوم فحظي كده كان في محشي وبط وبتاع فتقلت فنزلت التراويح أنا ما شعرتش إلا وهو بيقول السلام عليكم ورحمة الله والسلام أو صعيت صحيت على صوت اللي جنبي بيقول آمين في آخر حاجة وكان صوته تخين شوية خلاص امين امين السلام عليكم السلام عليكم الله ومروح مستشعر حديث من صلى مع الامام كتب له حتى ينصرف كتب له قيام ليله كامل فمروح طب انت مش هتصلي قيام لا كتب له ليله كامل طب انت مش حاسس ان في حاجه ناقصاك لا ما انا قريت وردي بالنهار القران وبالليل انا صليت تراويح انت عايز مني ايه انا مش عايز منك حاجه بس انا حاسس ان في حاجه ناقصه انت كده مش هتتغير أو الله اعلم يعني انت كده مش دي الاسباب اللي هتخليك تتغير في حاجه ناقصه في اشكاليه ناقصه مشكله ان احنا نتعامل مع مواسم الطاعات الايام عماله تعدي وانا عمال اعمل صح على خانات الاوراد دي اشكاليه انا رحت عمره انا عايزين كام مني طواف في اليوم طواف. ينفع واحد طيب خلاص هطوف طواف ايه تاني مطلوب جزء طيب اهو عملت جزء ايه تاني ايه تاني عشان ابقى انا كويس وتبطلوا النكب بتاعك عايزين ايه تاني خلاص طيب التعامل ده هو بيغير بيعمل الاوراد بعدين يطلع حاسس انه ما اتغيرش وبيشتكي انه ما اتغيرش ما هو ده مش طريقه التغيير دي ممكن باذن الله عز وجل لو استمر وجاهد نفسه حتى لو مش حاسس احنا قلنا فكره ان انا مش لاقي قلبي دي ما ينفعش تخليها سبب من التوقف لكن انا اقصد ان في محاولات احياء هذا الشعور مهم ان لا تتحول الاوراد لمجرد وظيفه حاجة باردة أنا بعملها بقلب بدأ يخفت أنا هنا بخاطب اللي عايز اللي عايز برنامج لأعمال لمواسم الطاعات بيحصد له كم كبير من الحسنات وده مهم جدا جدا جدا ده مش ده اللي انا بتكلم فيه النهارده احنا بنقول ان لازم كل شيء يمشي بالتوازي انا اللي بتكلم فيه ازاي الانسان يحاول قدر المستطاع يخلي الموسم ده موسم تغيير ان هو يطلع بعد رمضان مش يرجع لنفس اصحابه ويرجع لنفس طريقة التفكير ونفس الهموم ونفس الاشكاليات واي اشكالية صغيرة جدا في الدنيا تنكد عليه وتخليه قاعد قرفان ويبدأ يترك العمل الدين لأبسط الأسباب وأي شيء مشي فيه في الدين حفظ القرآن طالب العلم يتوقف مع أدنى كدية مع زلطة مش كدية ولا حاجة يتوقف هنا في إشكالية والمواسم بتمر وبعدين يفاجأ ان المشكلة ان اللي ما بيتداركش نفسه خلاص حياته بقى حصل فيها استقرار دنيوي خلاص اتجوز وخلف واشتغل والدنيا اتظبطت كده ومفيش مساحة للتغيير الديني في حياتي بيبقى التغيير هنا أصعب معلش هو الكلام صادم شوية بس هنا فعلا التغيير بيبقى أصعب لأن اللي هيواجههم أكتر الإنسان لوحده ممكن يضغط على نفسه لكن يبقى في زوجة أولاد هو بيصعبوا عليه وفي ناس مرضوش يهاجروا بسبب الزوجة والأولاد ونزلت فيهم آيات وكانت المرأة تبكي وهتسيبنا وهتضيعنا و... ومرضاش يهاجر وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه فأنت كل ما بتكتر العلائق كل ما بتحتاج مجاهدة أكبر فالإنسان ما يسيبش نفسه يصل إلى حالة الاستكانة فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا استسلم بدأ يبحث عن كيانه بدأ أحد التوجيهات اللغوية الألف والسين والتاء بدأ يدور عن كونه هو أنا أكون إيه بدل ما كان بيدور أنا هعمل إيه للدين بدأ لا يفكر إلا في نفسه وفقط من أجمل ال ال زي التويتات كده اللي كانت معمولة على عاملها مركز تدبر الهيئة العالمية للتدبر منزلين كتيب كده جميل اسمه تدبر المفصل فبص فيه بقرأ في سورة الحديد هم جايبين كل آية وتعليق صغير على الآية كده فكاتبين آية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل فعجبني التعليق الصغير بيقول إيه استوي في المجهود والبذل واختلف في الوقت يعني ده أنفق وقاتل وده أنفق وقاتل المجهود والبذل سيان لكن اختلف فين في التوقيت فاختلف في الأجر ده قبل الفتح ده لحظات الاستضعاف ده وقت احتياج ده وقت نفور الناس إذ تصعدون ولا تلون الكل ماشي وهو ثابت ده أجره أعظم حتى لو جه واحد بعده وعمل نفس العمل لكن مش هياخد نفس الأجر زي صلاة الجماعة واحد دخل قبلك بخمس دقايق أدرك الجماعة صلى واحد دخل صلى لوحده لو متأخر مش لعذر ده 27 درجة درجة واحدة نفس الصلاة أربع ركعات قرأ فاتحة وسوء لكن فرقت في الأجر فالتوقيت مهم ربنا جعل الليل والنهار ضبط الوقت مهم فمسألة ان انت تبذل وتتحرك في وقت نفور الناس وعكس التيار ده ثوابه أعلى فنرجع ان انت محتاج في مواسم الطاعات تقعد مع نفسك جلسات صدق انا ايه اللي معطلني طب واللي معطلني ده افترض انا شايف ان اللي معطلني ده مستحيل يتغير يعني انا مفيش مني امل لا انا ما قلتش كده اولا انت ممكن تع... انت ممكن اللي معتقد ان هو مستحيل يتغير ياما ناس كتير قالت كده مستحيل ومش هينفع وعادي بعد كده اتغيرت واصلا صيام رمضان 30 يوم في عز الصيف ده دليل ان الانسان بفضل الله عنده قدرة على التغيير وانه بداخله طاقات كامنة لكن محتاجة ان هي تستخرج مش الصحابة دول هم هم هم اللي كانوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيشربوا الخمر وكانوا يتقاتلون على الناقة وكان منهم من يعبد الأصنام وكانوا وكانوا وبعدين أصبحوا خير أمة وخير ناس من أتباع الأنبياء طب ما هو حصل تغيير يعني كانت كان هذا الخير بداخلهم قاتل المئة كان بداخله الخير ليه بتفترض ان انت مش هتتغير ليه بتفترض ان الحياة قفلت على كده مواسم الطاعات بتعطيك قدرة فضل الله وزاد إيماني إنك تاخد قرارات لذلك القاعدة استغل فترات القوة واحترم لحظات الضعف احترم لحظات الضعف انك لما تكون ضعيف ايمان ما تروحش المواطن الشهوات ما تروحش المواطن الشبهات حتى لو كنت بتروحها وانت في مواطن قوتك ولا تتأثر ما تروحهاش في مواطن الضعف في مواطن القوة استغل خد قرارات اربط نفسك ثبت روح لحد قول له خلاص احنا هنبدأ مع بعض كذا طلب علم نبدأ حفظ القرآن ابدأ خد قرارات في رمضان ما تبقاش مجرد عزيمة باهتة او عزيمة ساخنة تفتر سريعا ليه لان لم يتبعها عمل لا خلي مواسم الطاعات بعد ما تفكر اه هو انا ليه ليه مش بحفظ القرآن صحيح يعني سؤال هو انا ليه ب... يعني ممكن اكون بذاكر وباخد حاجات في اللغه الانجليزيه وباخد حاجات كذا طب انا ليه مش بدي وقت للقران يعني ليه صحيح ليه ما بعملش كده الانسان لما بيتوقف مع نفسه هذه الوقفات بيفاجئ ان في اشكاليات واقعه في حياته في في اشكاليات هو كان متجاوزها في التفكير هو انا ليه بضيع وقت كذا هو انا ليه انا مش عندي يوم كذا فاضي انا ليه مش بستغله هو انا ليه ما اتعلمتش احكام الصلاه اصلا يعني انا كون راجل بالغ عاقل كده ومعرفش احكام الصلاة ما سمعتش احكام الصلاة شرح علمي وادعي ان انا راجل بقى ملتزم و... طب ازاي يعني اقف مع نفسك هذه الوقفات استشير خلي مواسم الطاعات فرصة لاكتشاف الكدى التي هي موجودة في حياتك قد تكون كدى نفسية يعني كدية حجر نفسي منعك من الانطلاق ممكن يكون خوف يعني احد الكودة النفسية خايف انا سمعت اللي بيمشي في الطريق ده بيبتلى انا سمعت اللي بيمشي في الطريق ده بيخسر دنيته انا س... انا خايف امشي فيها انا بصراحة حاسس لو زودت اكتر من كده في الدين الابتلاء هيزيد لان يبتلى المرء على قدر ديني فخلي ديني قليل عشان ايه البلاء يجي قليل انا م... آه. فممكن تبقى اشكاليه نفسيه دي اشكاليه عقليه بس ممكن تكون اشكاليه ايه ان هو ان هو خايف فمحتاج حد يفهمه ويطمنه كان قرأت أثر جميل الإمام قتادة في تفسير ابن كثير أظنه كان في ولا يقطعون واديا سورة التوبة تفسير ولا يقطعون واديا قال ما ازداد عبد من قومه ومن أهله بعدا في سبيل الله إلا ازداد من الله قربا اللي سايب قال دول ولا يقع عمالين يبعدوا عن أهليهم ويقطعوا الوديان ليصلوا إلى أعداء الله فبيقول في تفسير ولا يقطعون واديا ذكروا الأثر من ابن كثير قال ما ازداد عبد بعدا عن أهله أو عن قومه في سبيل الله قاعد يبعد عنهم عشان عايز يرضى ربنا إلا ازداد في سبيل الله إلا ازداد من الله قربا فأحيانا ممكن واحد مفترض أنه يبتعد عن مواطن الأمان لكن هو في حقيقته يقترب منها يعني أحيانا واحد مش فاهم أصلا معاملة ربنا مش فاهم أو لسه مش موقن أن لله ملك السماوات والأرض الله يملك كل شيء تخيل أنت بتقترب تحاول أسجد واقترب من الملك سبحانه وتعالى بهذه الطاعات ثم تخاف فممكن تبقى إشكالية نفسية محتاجة معالجة ممكن تبقى إشكالية حقيقية هو مش فاهم يتجاوز المعصية دي إزاي هو مش فاهم يعني بتكلم مع أحد الإخوة يعني خد قرار رائع في الدين ساب بيئة معينة فيها فتنة دنيوية يعني لكن بعد خد قرار صعب جدا لكن بعد ما سابها وخد القرار لسه متواصل معاه فأنا حسيت قلت له يا ابني انت ما شاء الله خدت قرار أشبه بحديث ثلاثة والصخرة فقمت عنها وهي أحب الناس إلي لكن بعد كده فضل على تواصل معها طب ليه يعني انت أحيانا واحد بياخد القرار الصعب بس عشان يقول له يعني كده خلاص طب ما تخلي فيه تواصل ما انت كده بفضل الله خلاص قطع يعني بعدت عن المشكله لا احيانا الموضوع يحتاج الى بتر احيانا الموضوع محتاج ان هو يبتر العلاقه باي بيئه فاسده فتره تماما ان طول ما في باب متوارب ممكن ترجع منه كل دي اشكاليات دي كوديه يقول لك انا جربت 100 مره وقعت ما هو انت جربت غلط دي انك قاعد مع نفسك كده في مواسم الطاعات قاعد لوحدك بعد ما سمعت القرآن وصليت وخدت الزاد الإيماني تعامل مع الموسم على إنه زاد للتغيير مش فسحة للتأثير يعني في ناس بتحس راحة نفسية كده بعد ما بتصلي ترويح ها اطلع بقى لا يرجع تاني يمارس حياته وبعدين ايمانه يزيد وبعدين يحس براحه يقوم نازل تاني وبعدين ويخلص رمضان على كده طب انت خلاص قطعت شوط اقعد بقى وخد قرارات اتغير فكر يعني انتقل ارتقي اقرا القران فيه رقي اقرا وارتقي معنى ان احنا بنقرا ومش بنرتقي في اشكاليه في التعامل مع القران اقرا وارتقي ورتل يعني الترتيل القران وايات القران بتخلي فيه رقي في درجات الجنه فمعنى ولازم يبقى فيه رقي في درجات الدين في الدنيا طب انا ختمت ختمه كامله وما حصلش اي تغيير ازاي يعني انا قريت القرآن كاملا في رمضان في موسم طاعات وما حصلش تغيير احنا لما اتكلمنا في سورة المزمل ان نشاءة الليل اشد وطئا وتعبير الوطء ده اشبه بتعبير النكء اللي استعمله احد السلف اللي, است... اللي قلناه من شوية ان هو القرآن بيعمل تغيير كده يعني لما تسمع آية وجاهدوا في الله حق جهاده تقول له ربنا ايه يعني شعورك ايه وانت بتتلقى الايه دي اما تتلقى ايه امن هو قانت اناء الليل ما تتلقى ايه يريدون ان يطفئوا نور الله كيف نتلقاها يعني ايه اللي بيحصل بداخلي نفسيا يعني جبير بن مطعم سمع سوره الطور قال كاد قلبي ان يطير حس ان ضغط المعاني بيكسره فاسلم طب ضغط معاني القرآن بيعمل فينا ايه المفروض يدفعنا دفعا للارتقاء وإلا الإنسان بيوصل لحالة من البرود قاعد بيسمع آيات تهد جبال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته هتشوفه بعينك كده مشهد جبل خاشعا متصدعا من خشية الله شعور خشية الله اللي بيعمل تصدع ده شعور مطلوب من القرآن أنا أدخل مواسم الطاعات وأطلع وأطلع من غير ولا مرة الشعور ده يعني أطلع من رمضان ولا مرة أحس إن في تصدع كده ابن القيم لما جمع التنهيدات ليه الإنسان ممكن وهو بيقرأ القرآن ليه ذنب مش قادر يسيبه مقام إيماني لاح له ولا يستطيع أن يصل إليه يعني جمع أظن خمس مواقف ممكن الإنسان لما يجي يقرأ القرآن حاسس إن الإخراج النفس ده حالة التأوه لما تيجي تقرأ في تفسير إن إبراهيم لحليم أواه فقالوا من معاني الأواه كثير التأوه التأوه ده إن من كتر أنت مضغوط في حالة الضغط النفس ده ما يخرج أشبه بإيه التنفيس عشان هتنفجر فانت ايه المعاني الضاغطة اللي خلت سيدنا ابراهيم يكثر من التأوه كان بيتأوه ليه يعني ايه اللي كان بيخليه يكثر من التأوه اما تيجي تشوف موطن كلمة اواه جه مرتين في القرآن راجع بقى انت الموطنين وشوف جم في مقام ايه جم في سورة ايه وسورة ايه طيب احسنت توبة وهود مرة مع مين ومرة مع مين مرة مع قوم لوط لما عرف جزاك الله خير أحسنت مرة مع قوم لوط لما سمع بنزول العذاب ومرة مع والدي في الموطنين نزول عذاب على الغير بيتألم نفسه ينقذه فبيتأوه لأجله يعني لو جينا نلاحظ هنا طبعا هو يعني دايما المفسر لما بيجي مثلا يقول أواه التأوه طب ليه هو هنا بيحاول يصل زي مثلا لما قول الله سبحانه وتعالى ربنا على إبراهيم عليه السلام يقول إيه ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن دي جت سورة إيه سورة إبراهيم قالوا إن الآية دي موطن السياق بيفيد إن هو قالها ده بعض المفسرين قالها لحظة مساب أمنا هاجر وسيدنا إسماعيل في الصحراء وهو ماشي فدعا فمن ضمن الدعاء اللي قالوا هو سيبهم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم فالعلماء قالوا ماذا كان يخفي إبراهيم تحاولوا بعضهم قال يا رب تعلم ما أخفي قالوا ما أعلن اللي هو الدعاء اللي قاله الدعاء اللي موجود في سورة إبراهيم ده ده اللي أعلنه إبراهيم طب إيه اللي كان بيخفيه يعني اجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللنا كثيرا ده اللي أعلنه إبراهيم طب إيه اللي كان بيخفيه إبراهيم عليه السلام فبعضهم قال رب أنت تعلم خوفي على هاجر وعلى إسماعيل وأني تركتهم فردا بعضهم قال لا تعلم أني لو عندي حاجة أغلى من كده هضحي بيها تعلم حبي لك فهنا أنت بتحاول تقترب من المشاعر اللي كانت بداخل طبعا لن نصل بس يعني تحاول تقترب لهذا النور اللي كان في قلب إبراهيم عليه السلام في هذه اللحظات فأنت هنا عايز تعرف سيدنا إبراهيم كان بيتأوه ليه ما أنت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم تقول اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم تخلص الطواف بتصلي عند مقام إبراهيم اختيار هذا الموطن تحديدا أنك تصلي عنده ركعتين بعد الطواف أنك تسير على الدرب يعني هو الطواف أشبه زي ما ابن عاشور كان بيقول طلب الإذن بالدخول يعني ما لما اتكلم في ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان احيانا من عاده بعض العرب انه كان ينزل مكان بدل ما بيقتحم بيطوف حتى ينتظر الاذن ادب ذلك الطواف قبل السعي قبل ما تجري وتسعى لتنصر هذا الدين او تعمل اي حاجه انت الاول بتطوف تطلب من ربنا ياذن ليك ويسمح لك الموضوع مش كده طيب طفت خلاص وطلبت الإذن من الله عز وجل ويعني جأرت إلى الله وتضرعت ودعوت خلصت الطواف ويا رب إذن لي عايز تروح تسعى بقى تجري عشان يجي الفتح في الآخر ما بين الطواف والسعي تعمل حاجتين تصلي عند مقام إبراهيم يعني أنت هتسعى مش بمزاجك ده بمنهج قفينا على آثارهم أنت ماشي على آثار الرسل أنت بتسعى على أقدام الأنبياء ولا سيما إبراهيم لذلك أنت بتصلي عند المكان اللي اتغرس فيه قدم إبراهيم في الصخر رجل سيدنا إبراهيم علمت في الصخر في بناء التوحيد لذلك أنت بتصلي بتقرأ سور التوحيد البراءة من المشركين سورة الكافرون والإقبال التوحيد كل الله أحد سورة الإخلاص تقرأ السورتين دول ده هدفك إقامة بناء التوحيد كما أقامه إبراهيم عليه السلام وبعد كده تروح تشرب من زمزم ترتوي وده ممكن يكون ماء الوحي وبعد كده بقى تسعى وفي الاخر الفتح جه من تحت قدم طفل رضيع ما تعرفش الفتح يجي منين مش بسعيك جه من تحت قدم اسماعيل عليه السلام ما تعرفش الفتح يجي منين ممكن بقى تفترض ان انت طفت وصليت وسعيت في الاخر يجي زي سيدنا سيد هاجر بعد الماء جاء جبريل عليه السلام باسباب فوق طاقه البشر في مكان ليس يعني غير ذي زرع لكن هو عند بيت الله الحرام في الاخر نبع هذا الماء المعين ماء زمزم فالشاهد ان انت ما تحاول تبحث ليه سيدنا ابراهيم كان بيتأوى لان انت عايز تسير على الضرب هذه المشاعر دي اللي احنا عايزين نخرج بيها من القرآن في رمضان ان انا عايز اصحي مشاعر تدفعني دفعا للبذل زي الام اللي قاعدة تدور ازاي تتواصل مع ابنها في مشاعر لما بتستقر في قلب الانسان هذه هذه مشاعر مشاعر الصدق لما بتستقر في قلب الانسان بتدفعه دفعا ويأتي الفتح لكن أن تتحول مواسم الطاعات لمجرد أوراد باهتة ده احنا نكلم يعني المرحلة دي لشخص ما كانش بيصلي فنقول له صلي حتى لو مش حاسس طب انا مش فارقه معايا والصلاه ما بتغيرش فيا حاجه نقول له طب صلي وهتتغير لكن شخص بقاله كده سنوات ولا يتغير لا في اشكاليه لماذا لا ترتقي يعني ليه في مانع من الارتقاء ده المفروض مواسم الطاعات جلسات الصدق مع النفس ان انا اقعد كده مع نفسي وافكر ما هي الكودية طيب انا امكانياتي ايه مش بوظف امكانياتي ليه زي ما اتكلمنا في درس اشكاليات اختيار الصغر احيانا بتبقى المشكلة عدم الصدق يعني احيانا واحد يجي يحكي مشكله بيحكيها بصورة عايز يحصل على الرخصة يعني في واحد جاي انا عندي وظروفي و... فخلاص يقول له خلاص يا عم مش لازم تعمل حاجة خلاص انت مضطر في واحد تاني نفس الظروف بس هو بيحكيها بطريقة متزنة ما بيأفورش فانت بتقول له لا لا انت اصبر هنا ويعني ممكن نشوف حل لكذا يعني زي الغلام احيانا شخص عايز عايز حل للغلام غلام الاخدود لما جاء للراهب قال له انا ب- بتضرب على الايتين بروح اهلي يضربوني عشان اتاخرت اروح للساحر يضربني عشان اتاخرت اعمل ايه ده مش سؤال المتنصل في واحد بيسال سؤال عشان الراعي بيقول له خلاص ما عدتش تيجي طيب الحمد لله انت اللي قلت اهو انا كان نفسي اجي بس انت انت اللي قلت ما جيش خلاص انت اللي هتشيل هتحاسب اه خلاص طب ثواني في دايما في بعض الناس بيسال سؤال ان عايز ايه يتنصل وبيصيغ السؤال بطريقه ان انت تعيط وانت بتسمع الايه السؤال فتقول له خلاص يعني مش مشكله فالصدق هنا مهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان بياتي احيانا اليه رجلان يتحاكم اليه صلى الله عليه وسلم فيقول لعل احدكم ان يكون الحن بحجته من الاخر ان يكون ايه ألحن بحجته من الآخر يعني ايه ألحن بحجته يعني واحد جه ده ظالم وده مظلوم بس الظالم بيعرف يتكلم لسن يعرف يحكي القصة بطريقة ان انت ايه يصعب عليك فتحكم للظالم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنما أقضي بنحو ما أسمع لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قاضي مش هينفع ان ربنا يطلعه على الغيب لان طب طب وبقيه القضاه فاقضي بنحو ما اسمع فممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لشخص لانه هو الحن بالحجه لكن هو ظالم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فانما اقضي له قطعه من النار فليأخذ او فليدع طبعا مع الفارق في القياس التشبيه لكن احيانا شخص هو عايز يتنصل بس عشان ضميره ما يأنبوش عايز يروح لحد يقول له اترك سيب الدين سيب كذا فبيحكيها بصورة معينة هنا دي أزمة صدق طب وبعد ما هو قال لك هو يعني انت بتضحك على مين هنا فدي احيانا أزمة صدق محتاج إنسان يجلس مع نفسه في مجالس الخلوة بعد العبادة ليتأمل ادي نفسك وقت للتأمل يعني ما تخليش الموسم كله ده حتى أنا بكلم المجتهد في الطاعة مش كله انك بتدي نفسك وقت كده أين أنا انا محتاج اعمل ايه كده وما تطولش في المرحله دي برضه يعني باب النصيحه احيانا الشيطان يقول لك طب سيب بقى الطاعات ونقعد ايه نفكر لا ما هو انت مش هتعرف تفكر صح من غير طاعه اصلا احنا عايزين توازن يعني انت اصلا الطاعه هي اللي بتفتح يعني زي ما قلنا السعي يجي بعد الطواف يعني فترات الطاعه والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وأنك بتلجأ إلى الملك سبحانه وتعالى هو ده أصلا اللي هيدفعك ويبقى فيه توفيق لأن في افتقار في بذل وفي صدق وقدمت بذل يا رب أنا صليت ودعوت يا رب اهديني يا رب ما تسيبنيش ابكي بكاء التائه اللي اتكلمنا عنه شوية قول له يا رب أنا تايه حدش عارف ايه اللي مناسبني عيط لربنا قول له يا رب انا تايه عارف زي ما اظن كان الشيخ يعقوب بيحكي قابل حد في الحرم الساعه 3 مش عارف بيعمل ايه بيقول له ادعي لي ولا قال له قوم ادعي قال له مش قادر قال له قول له يا رب مش قادر يعني قول له يا رب انا ضعيف يا رب انا نفسي ابقى كويس اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي اشتكي نفسك لربنا قول يا رب انا جربت بس انا ضعيف انا ساذج انا مش فاهم بصرني بس تكون صادق تكون عايز بصدق محدش بيضحك على ربنا تكون عايز بصدق انك تتغير احيانا واحد يبقى عايز يتغير او يعني لسه مش واخد القرار وتيجي فرصه تغيير لا انا ما كنتش عايز قوي كده لا انا انا ما لا دي عايز حاجه ايه medium كده ما تبقاش اكسلار اه يعني دي واسعه شويه عليا انا عايز حاجه تبقى اقل من كده شويه طب يعني فاهم حاجه تكون ايه تكون صادق انك تقعد مع نفسك انت عايز ايه تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض تمحض النيه وصفاء النيه وخلوص النيه عايز ايه عايز اخش الجنه عايز اخش الفردوس ان انا اوصل لهذا الصفاء في الاراده من كان يريد ومن اراد الاخره كان يريد العاجل ان انا اطلع من مواسم الطاعه الاراده عندي واضحه فيها صفاء شلت شلت الشوائب اللي عليها شلت ضغط المجتمع وتوجيه الناس والتقاليد شلت ده فخليت الإرادة بقت إيه صافية خالصة ده بيوفق يسدد اهدني وسددني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم نصح سيدنا علي قال له تذكر هداية الطريق وسداد السهم يعني يقول له وانت بتدعي افتكر لما يكون واحد تايه وعايز يوصل وازاي ممكن حد يوصله ربنا هيوصلك مهما كانت الطرق في متاهات وازاي السهم بيخترق وبينطلق وبيصل بسرعة هو ده السداد افتكر كيف بيسدد وبيوجه السهم وبيصيب وازاي في ناس عندها قدرة من بعد ازاي توجه السهم ويخترق وينطلق ويصل الى الهدف الله قادر انه يخليك زي هذا السهم اذا كان في بشر عمل كده مع السهم ربنا قادر انه يخليك كده تذكر هداية الطريق وتذكر سداد السهم وقول اللهم اهدني وسددني الدعوة دي عايزة صدق عايزة قلب صادق استغلال مواسم الطاعات ان الدعوة تخرج من هذا القلب المتعبد الصادق ده اعلى استغلال لمواسم الطاعات ان دعوة صادقة تتقبل منك في المواسم في مواسم الطاعات ده هو ده الهدف لان يعني احيانا كتير من الناس بيتوب ليه في مواسم الطاعات لان يعني كانت دمعة توبة صادقة كان طلب صادق ان ربنا ينجيه من الفحشاء والمنكر اصرف عني كيدهن طلعت بصدق فما قالها بصدق في الموسم ده في مواسم الطاعات مع علو الإيمان وإقبال الناس فربنا سبحانه وتعالى هداه فلو احنا عايزين استغلال الأمثل لمواسم الطاعات وده عنوان الدرس ده الصدق في التغيير يعني انت ممكن مش هتقدر تتغير في نفس الموسم التغيير بياخد مراحل ممكن ياخد أوقات طويلة إنما إنك تكون توصل لمرحلة إنك حددت هدفك بقى عندك صدق في التغيير يعني ممكن ده يعني وجهات نظر او يعني ده الواحد شايفه ده الاستغلال الامثل لمواسم الطاعات طبعا مع الاجتهاد في الطاعات زي ما قلنا لما هو الاجتهاد في الطاعات والحسنات هو ده اللي اصلا هيدي عون للانسان وتوفيق وهدى وسداد لان ولا يزال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره أنت عشان تحدد هدفك محتاج المعية في البصيرة وعشان تسمع المشورة صح محتاج المعية في السماع وعشان تسير إلى الله صح محتاج المعية في السير عشان السعي اللي بتبذله يكون صح محتاج المعية كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فده بيجي برضو كثرة النوافل فهي منظومة على بعضها بتكون موجودة بفضل الله عز وجل في مواسم الطاعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم طبعا مسألة الاستعداد الأمثل لمواسم الطاعات أمر طويل وزي ما قلنا بتختلف وجهات النظر وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بحيث ان كل شخص بيفتح عليه في رؤية نقطة معينة في كيف نستغل الطاعة مسألة ترتيب الأوقات فيها كتب جيدة مسألة اقتناص اقتناص اقتناص العبادات الذات الثواب الأعلى بحيث ان الإنسان ما يضيعش الوقت وازاي مثلا ان هو ممكن يصلي مع الإمام عشان ياخد ثواب الليلة الكاملة وبعدين يصلي بمفرده في التراويح يعني في وجهات نظر كتير وفي دروس بفضل الله وكتيبات في مسألة استغلال الأمثل لمواسم الطاعات احنا حاولنا نركز النهاردة على مسألة جلسة صدق في محاولة التغيير الصادق وان الانسان لابد ان يستغل مواسم الطاعات فرصة علو الايمان اقبال الناس ان هو التيار المقابل بقى ضعيف شوية فتح ربنا سبحانه وتعالى بسبب الاجتهاد في العبادة كل ده بيستغل للإنسان أهم شيء أن الإنسان يستغل هذا هذه الأسباب للتغيير لا يرتضي بمجرد التأثر يعني زي ما قلنا تبقى المواسم فرصة للتغيير ليست فسحة للتأثير يعني مش ان هو مبسوط انه تأثر لا احنا عايزين تبقى فرصة لهذا التغيير فعايزين المواسم تكون فرصة ان احنا نتغير طيب ده بالنسبة لمواسم الطاعات عموما طب بالنسبة لرمضان سريعا رمضان قال عنه ربنا سبحانه وتعالى أسأل الله أن يبلغنا رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يبقى إذا من أهم أهم الطاعات في رمضان قضية القرآن وكان جبريل عليه السلام ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة وهنا أثر ابن عباس في البخاري عقب وجاب أثر تغير النبي صلى الله عليه وسلم كريح المرسلة بعد مدارسة القرآن إذا مدارسة القرآن أيضا أدت إلى التغيير في رمضان فهنا نفس الفكرة مسألة الطاعة اللي بتولد تغيير في حياة الإنسان يبقى إذا قضية القرآن في رمضان من أعلى القضايا حتى الصلاة قدر المستطاع يبقى فيه نوع من الإطالة في صلاة التراويح بحيث ان الإنسان يسمع أكبر قدر من القرآن أو يصلي قيام حتى ليل بمفرده ليلا بعد ما يصلي مع الجماعة يقرأ أكبر قدر من القرآن مع بالنهار أنه بيقرأ أكبر قدر مع من القرآن فإذا العبادة المولودة تقريبا طوال النهار والليل هي قضية قراءة القرآن بالنسبة لي عبادة الصيام بتعيد الإنسان على تقليل الشهوات تقليل انشغال الإنسان فبالتالي بيتجه بكليته وبقلبه للإقبال على القرآن ذكرنا ده في كان سلسلة أظن من ثلاث سنوات مع موقع طريق الله رمضان قرب يلا نقرب مسألة رمضان والقرآن كانت أربع حلقات إزاي نستفيد من القرآن في رمضان وإن حالة الإنسان في رمضان أشبه ب يعني اللحظة الأولى التي أنزل فيها القرآن والتي أنزل فيها الوحي عموما لحظات الخلوة ولا سيما في الاعتكاف البعد عن المشاغل والإقبال على القرآن رقم واحد ده الاهتمام بالقرآن رقم اتنين نحاول شوية يبقى فيه اهتمام كيفي قدر المستطاع يعني لو في شخص اجتهد بفضل الله عز وجل في السنوات الماضية في القرآن بمسألة الكم في القرآن خلي السنة دي كيف يعني ادي المرة دي خلي فيه اهتمام كيفي شوية بالقرآن ولا سيما لو شخص أصلا طوال السنة للأسف مقل في قراءة معاني القرآن مقل في قراءة التفسير مقل حتى في فهم مفردات ألفاظ القرآن لو هو مقل في ده طوال السنة خلي رمضان بما ان كده كده أصلا منسوب البذل لا يعلو إلا في هذا الشهر حاول خلي السنة دي اهتمام كيفي شوية كيفي ازاي مش القضية في عدد الختمات لا خلي القضية انك انت طبعا قدر المستطاع يبقى فيه موازنة يعني لكن تفهم تعايش صورة تدي لنفسك انك تصلي مع نفسك حتى لو صليت مع الامام وانتهت صلاة التراويح بالليل صلي لوحدك صلاة هادئة اختار صورة بتحبها وكررها ادي لنفسك فرصة معايشة صورة اقرا تفسيرها من اي تفسير وقوم صلي بيها ادي لنفسك هذه الفرصة لو ما عملتهاش في رمضان هتعملها امتى خلي في ارتباط كم كيفي بالقرآن في رمضان صاحب سورة اطلع من رمضان بصحبة بعض السور او سورة طويلة يعني اطلع من رمضان دي كلها اختيارات يعني مش تعملها كلها شوف انت ايه المناسب ليك انك انت صاحبت في رمضان سورة التوبة سورة يونس سورة يوسف او المفصل حاسس ان انا خارج من رمضان في صحبة جديدة في حياتي اصبحت اترنم واستشهد بايات على لساني بتتبادر مباشرة إلى لساني دون عنت ولا تفكير ولا تكلف من هذه الآيات التي الصور التي أصبحت في جو من الصحبة يعني في واحد بتحتاج تقعد تفكر عشان تفتكر اسمه لأن علاقة الصحبة ضعيفة في واحد مباشرة أول ما بتقع في موقف فلان اللي هيحل المشكلة لكن في في القرآن في في بعد عهد للأسف فينا يعني أولئك ينادون من مكان بعيد لكن في واحد هو قريب من آيات القرآن بمجرد يعني أي موقف على طول هو حديث عهد بهذه السورة فمسألة إن إحنا عايزين نخلي ارتباطنا بالقرآن ارتباط كيفي حاول تقرأ تفسير ايه الفكرة ايه المشكله انك انت يبقى معاك تفسير حتى على الهامش كل ده على حسب كان في درس وكان في مقاله صغيره كده منشوره على الفيسبوك في مساله اقرا تفسير ايه في رمضان وان ده السؤال ده اجابته بتختلف حسب المرحله الشرعيه للشخص على حسب المرحله الزمنيه للشخص هيديها للقراءه في رمضان افرض شخص مشغول عنده امتحانات عنده شغل في رمضان فالوقت اللي هيديه القراءه قليل مش هينفع يختار تفسير كبير يبقى يختار تفسير على الهامش المصحف يختار المختصر في التفسير تفسير الميسر يفسر القرآن تدبر وعمل يختار أي حاجة اللي موجودة لو أعلى شوية زبدة التفاسير في مختصر للقاسمي أو أي مختصر لفتح القدير للشوكاني غير الزبدة في أكتر من واحد مختصر لابن كثير أي مختصر من مختصرات التفسير اللي هي تناسب الشخص أنه يقرأ فيها حاول تخلي مرة من المرات في رمضان مرة أنك تعمل كده يعني حاول مرة من المرات تعمل كده انك انت تهتم بالكيف في الاول على فكرة بتبقى ازاي وانا كنت متعود اختم خمس شخص المجتهد متعود اختم ختمات اكتر من ختمة و... وده مش ايماني حاسس كده انه هيقل جرب مرة ولو انت ايمانك وبتتغير وبتحس بفرق مع كثرة الختمات خليك مع كثرة الختمات يعني لو انت ايمانك وبيزيد وبتتغير مع كثرة الختمات لا سيما لو انت ليك علاقة بالقرآن لو ان لسانك رطب بالقرآن وبيجري بالقرآن وفاهم ومجرد بتتوقف لفهم بعض المصطلحات وبعض الالفاظ خلاص اكثر من الختمات لكن الاشكالية ان انا كثير من اي القرآن لا اعرف معناها وكلمات في القرآن لا اعرف معناها ومستمر في القراءة طب حتى توقف بص على الهامش شوف معنى الكلمة يشوف حتى معنى الآية خلي يا سيدي معاك التفسير اللي على الهامش ده آية عايز أعرف معناها يعني هذا الفضول لا يستثير الإنسان شيء عجيب جدا أقرأ أكثر من 6000 آية مفيش ولا آية مش عايز تعرف معناها ابن كثير بيقرأ القرآن ولا إيه مفيش ولا آية عايز تعرف معناها إيه إيه. ليه يعني أكيد لو أنت مركز أكيد في أسئلة عايز أسأل طب الآية دي طب معناها طب ختام الآية عجيب إيه علاقة الختام أسئلة حتى لو ملهاش إجابات يعني بتدل بس ان القلب حي ان القلب يقظ هو بيقرأ يعني غياب التساؤلات اثناء الورد اشكالية زي ما قلت لك يا ابن تيمية بقى اللي بيقرأ يا إيه غافل مش مركز غياب الاسئلة والتساؤلات اللي اللي بتيجي في صدر الانسان اثناء القراءة ده معناه ان في اشكالية وخاصة لو استمر غياب الاسئلة وغياب التساؤلات على مدار الشهر الكامل يعني واقف طوال التراويح اسألك تخيل واحد يسألك بعد التراويح اسألك سؤالين ايه اكتر اية عايز تعرف معناها وايه اكتر اية اثرت فيك ممكن واحد يقول له لا كل الايات اثرت فيا بصراحه طب ومفيش حاجة لا كل الايات عارف معناها طيب خلينا نسأل حد تاني ف يعني تخيل لو انت هتسأل السؤالين دول ايه اكتر اية انت حصل لك استفزاز وفضول عايز اعرف معنى الآية دي نفسي افهم مراد الله عز وجل مني من هذه الآية القرآن ده نزل إلينا مش نزل لناس تانية نزل إلينا فماذا يريد الله مني من هذه الآية مش فاهم عياش بن ربيعة لما فتن ورجع مكة تاني وبعد كده ما هاجرش وسيدنا عمر الخطاب كان بيراسله عشان يرجع ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله سيدنا عمر عايز يقول لعياش ان انت حتى لو فوتنت وارتديت ليك توبة مرة اخرى مهما كان الذنب في امل انك ترجع فكتب له الآية بس وبعتها لعياش فعياش فتح الآية مش فاهم فطلع على جبل اللهم افهمنيها مش فاهم عايز افهم الآية فألقى الله عز وجل في قلبه فهم هذه الآية فهاجر بأنه هو فهم آية ونفذها فأنت أحيانا قول له رب أنا نفسي أفهم الآية دي وخاصة لو انت قدامك تاخد بالسبب يعني ادعي ربنا سبحانه وتعالى واسأل بقى اهل الذكر وابحث فشعور اني نفسي افهم الاية او ان اية معينة اثرت فيا فاصحى بالاية دي ابقى ماشي حاضر الاية في ذهني ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد كل نفس ذائقة الموت فقته من شيء فهو يخلفه ايات خلاص اصبحت قواعد في حياتي مش محتاجه شرح مش محتاجه حد يفكرني فيها خلاص انا كل ما بانفق اي كل ما انفق مال بفتكر ايه فهو يخلفه خلاص اصبح شعار قراني في حياتي خلاص كل ما يقابلني حد يتجاهل علي اذا خطبهم جن قالوا سلام اصبح نبراس في حياتي الليل يجي خلاص يبيتون لربهم سجدا وقياما اصبحت قواعد في الحياه لا تحتاج الى شرح دي دي جزء من حياتي اختلط القرآن ب... أو جزء من الآيات بلحمه ودمه فده أحد أهم وسائل استخلال رمضان إن أنا أقترب من القرآن خطوة أرتقي مع القرآن ملخص درس النهاردة جلسة الصدق والطلب في التغيير بصدق في مواسم الطاعات وفي رمضان تحديدا الاقتراب من القرآن بحيث أن يكون تغييري تغيير قرآني على مراد الله سبحانه وتعالى مني أسأل الله جل أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى وأن يوفقنا لصيام رمضان على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك